أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين في البال توك أهلا بكم ومرحبا في برنامجنا وبرنامجكم حوار الحق يشرفنا في هذا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أوتسابونا اهلا بيك يا مرحب واهلا بالمشاهدين والسامعين
آه، بنبتدي البرنامج اليوم بعد الصلاة وهو برنامجنا اللي بيبتدي بالحق والبرهان والدعوة للحوار المفتوح البناء وبنطلب من قدس أبونا أنه يقودنا في صلاة كي ينفتح قلوبنا ونعرف إرادة الله لنا ولكم وفينا وفيكم تفضل يا قدس أبونا امين امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من خلقتنا على الصوره البهيه الكامله صورة القداسة والبهاء والبر وعندما سقطنا وفسدت طبيعتنا لم ترتضي في محبتك أن تتركنا للفساد والهلاك بل وضعت خطة فائقة لخلاصنا كفارة عن خطايانا ومحوا لذنوبنا وتبريرا لعرينا وفوق كل هذا عدت فجددت طبيعتنا من جديد لنصير خليقة جديدة فيك شكرا ليك أسألك يا رب أن تشرق بنور معرفتك في قلوبنا وفي أذهاننا جميعا حتى نتعرف على هذه النعمة الغنية نعمة التجديد تجديد الطبيعة الداخلية أمين اسمع واستجب لأجل الدم الغالي الكريم مع طلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين.
آمين آمين تفضل.
آمين يا رب شكرا يا قدس أبونا كما تعودنا نبدأ الحلقة بالاختبار والانتقال من الظلمة إلى النور والتحول من الظلمة والكآبة والوحشية إلى الوداعة والراحة والسلام وهذا اسم المنتقل أو المنتقلة هذا اسم العابر إلى الطريق وأدعو الله وأصلي أن يكون الاسم على مسمى بعدما عرفوا يسوع المسيح آه، المختبر لبرك- لملكوت وحكم الله وقدرته الفعالة في القلوب راحة وسلام آه، أدمن لو سمحت خد الميكروفون واديها للأخ أو الأخت اللي هيقولوا اختبارهم اتفضل حضرتك
شكرا جزيلا يا احمد آه، راحه وسلام مبسوطه اسمع اختبارك اتفضلي يا حبيبتي معاكي المايك
اتفضل يا أختي
سلام ونعمة الرب يسوع معاكم سلام الله آم، يا ربنا يسوع المسيح بأتي قدام محضرك وأطلب منك يا سيد إنك يا رب تساعدني أشهد لصنيعك يا رب بكل عمل عظيم صنعته في حياتي آمين لكل المجد لكل البركة آمين آمين أمين يا رب آم، أنا عايزة أحكي عن اختباري ومقسماه ل يعني ثلاث حاجات لكن حكون يعني آه، آه، كتير مختصرة في الكلام عايزة أحكي عن آه، قبل الخلاص وحياتي بعد الخلاص و- وإزاي وسطيهم إزاي أنا عرفت الرب في اسم يسوع أمين.
آه، أنا كبرت آه، في عائلة مسلمة نعم.
محافظة جدا وكنت دايما عندي تساؤلات من هو الله الذي أعبده وحتى يعني إني بعبد ربنا بحاول إني أكون سمعة طيعة وأكون يعني مؤمنة عن جد آه، كنت دايما بلاقي نفسي بخاف من الرب الإله اللي كنت بعبده ودايما كنت بتساءل ليه أنا بخاف من الإله اللي بعبده بتقرب منه وكنت كل ما أطلب التقرب من الله كل ما كنت أشعر إنه بيبعد مني أكتر وأكتر آم، ده آه، بيخليني يعني أسأل نفسي هل أنا بعمل حاجة غلط آه، إزاي أنا عرفت الرب أنا يعني كنت مقيمة في بلد المهجر وكنت بدرس في كلية وكنت آه، التقيت مع أخت اللي هي كانت مسلمة و- وقبلت المسيح في حياتها لكن أنا ما كنتش بعرفها إلا إنه هي مسلمة يعني زيها زيي وما كنتش بعرف عليها ولا شيء لكن هي في نفس الوقت كانت لما بتروح لاجتماع الصلاة مع مؤمنين كانوا بيصلوا لي على ش... يعني علشان الرب يوريني شخصه امين يا كانوا يصلوا لي يعني فترة وانا مش عارفة يعني اي حاجة عن الموضوع جميل خالص لغاية في يوم من الأيام قلت لها أنا هرجع لبلدي الأم وساعتها قرروا كمجموعة إنهم يجوا يكلموني ويشهدوا ل- لكلمة الرب يسوع يعني في منهم كانوا مسلمين و... وعايزين يعرفوني شخص المسيح آه طبعا ما رفضتش ما كنتش عارفة يعني سبب الزيارة إيه لأنه هي بالنسبة لي مسلمة وقالت لي في التليفون أنا حاجي في زيارة عندك هل يسمح يعني هنكونوا يعني آه، جروب كبير قلت لها مفيش مشكلة آه، جم عندي و يعني كانت حاجة غريبة جدا جدا وأول ما جم تعرفنا يعني بالأسامي و... وكل شيء قالوا لي أول حاجة احنا عايزين نصلي لك طبعا أنا بالنسبة لي يعني ناس ما بعرفهمش يجوا يصلوا لي يعني بموضوع هيطلب يعني وضوء وهيستخدموا الحمام بتاعي و- وهم كتار بقيت اتساءل لكن آه، يعني وانا بتساءل قلت لهم okay يعني ممكن نصلي حتى يعني ما كانتش مناسبه للصلاه ولا صلاه ظهر ولا عصر ولا اي اي صلاه قلت لهم okay بعدين آم، آه، بس حطوا علي ايديهم حطوني في الوسط بدوا يصلوا وانا ساعتها كنت بتساءل يعني ايه نوع الصلاه ديت من غير وضوء من غير ولا شيء وانا يعني في ال- في التساؤل دوت يعني في الاول ما كنتش كنت بس بعيده من من من اللي بيقولوهم يعني محضرهم كنت انا بعيده منه شويه لكن اخذ مني التفكير دوت ثواني وبعدين حسيت بقوه يعني ما اقدرش اوصفها لكن كانت آه، حاجه بتح تقتحم كياني وبتتسرب داخلي يعني حاجه قويه جدا جدا ما اقدرش اوصفها آم، ساعتها انا بديت ابكي وحسيت فعلا باللي ما حسيتش بيه يعني سنين لما كنت بصلي وبركع وبسهر وب يعني بنفل وكل شيء بعمله علشان اتقرب من ال... من الهي لكن اللي شعرت بيه في وقت وجيز اول مره اسمع على يعني على ال... على الاله دوت اللي ما بعرفوش ودخل جسدي و... وشعرت فعلا براحه وسلام شعرت فعلا براحه وسلام لما اتحطت الايادي وكانت الصلاه ليا انا ساعتها عرفت انه ده اله يعني مش اله آه يعني اي كلام لكن ده اله وممكن يعني هيعمل معايا حاجات ساعتها لما ركعت عن آه رجليا بقيت ابكي وبطلب منهم صلاه اكتر بقول لهم الله يخليكم يعني انا عايزه منكم صلاه اكتر لانه كل ما بيصلوا هم كل ما انا ب- برتاح اكتر واكتر وهم يعني ما رفضوش بقوا يصلوا لي كتير وقلت لهم انا عايزه اعرف يعني مين هو الاله دوت ساعتها انا اول مره هعرف انه آه الاله دوت اله بيحبني آه يعني بالنسبه لي انا الاله اللي كنت بعبده اله بخاف منه آه.
يا ده اله يعني بيحبني يا الله انا بدور عليك انت فين جميل جميل آه، يعني والصلاة ديت كل ما بتطول كل ما بتشفي غليلي جميل خالص.
وعطشي لكلمة الله الحي وجدت ليها مية حية الله.
فعلا فعلا ارتويت جميل.
في أول يوم في أي في أول دقيقة ارتويت وأنا رب.
طلبت منهم إني أعرف الإله دود امين امين وفتحت قلبي ورفعت عيني سائلة يا رب لو أنت الإله الحقيقي ولمست قلبي بالقوة ديت يا رب عرفني شخصك آمين.
علمني طرقك آمين.
أنا ما بعرفش مين هو الإله دوت لكن أنا عايزة أعرفه آمين.
لأنه فعلا أنا كنت متعطشة مم.
آه، وعايزة استقرار روحي مش عايزة يعني الله.
دايما يعني بخايفة بسأل لما كبرت بسأل آه، يعني لما أموت يعني واتبع ربنا وكل شيء هل أنا حيكون لي مكان في الجنة أهلي كلهم ما بيعرفوش بيقولوا لي إحنا ما بنعرفش المهم لكن مين هيعرف لو أنا بت- بصلي وبتعب و- وبعمل جاهدة يعني آم، كل الحياة يعني ومغرياتها وكل شيء وطفلة بحاول إني آه، أقنع نفسي وأتبع ربنا وفي الآخر ما فيش جواب لأسئلتي لا يعني ليه أنا آه، كل ده هعمله وما فيش حتى مكان ليا أنا في الجنة بعد موتي لكن عرفت أن مع الإله دوت معاه آه، حياة ومعاه يعني آه، ضمنت إنه ليا مكان في السماء بعد موتي فعلا آه، قبلت بالمسيح كمخلص في حياتي وبقيت أقرأ في الكتاب و- واتبع كلمتي يعني ومن أول أسبوع أنا ساعتها يعني خمسة أيام قبل ما أرجع لبلادي الأم آه، كنت عايزة أخذ الكتاب المقدس وطبعا ال- البلد اللي هرجع له أنا بلد إسلامي وطلبوا مني الإخوة المؤمنين اللي عرفوني شخص المسيح إنه مش ح- لازم أخذ معايا الكتاب مقدس لأنه خطر عليا قلت لهم اسمعوا أنا طالما شعرة ب- ب- بحياة مع الإله دوت وشعرة بفرح وشعرة براحة وسلام معاه أنا هاخد الكتاب المقدس دوت حتى لو يرموني في السجن مجدا أنا ما مجدا يهمنيش دلوقتي لقيت اختبار يا أخت، لقيت اختبار.
مكاني لقيت مكاني مع الإله الحق امين وفعلا صلوا لي وقلت لهم خلاص انا هاخده معايا اخدته معايا وفعلا دوروا هناك كانوا بيبحثوا على الحاجات الالكترونيه دوروا في كل الشنط الا الشنطه اللي فيها الكتاب المقدس ودي كانت اول حاجه واول قوه بالنسبه لي انه فعلا ده اله حي حماني وانا عايزه اتبع طريقه اتبع كلمته يعني هيفضل يحميني يحميني والرب يسوع عمل معايا معجزات في حياتي عمل معجزات كتيرة وأنا نعم.
مستعدة إني أحكي وبفرح وب آه، بكل قوة بكل بكل يعني آه، شعور جوايا بيقول ده إله حي وده إله حقيقي نعم حتى في الصعوبات آه، الرب يسوع معايا وحميني مجدا وأنا مجداً.
بحبه مش عايزة أفترق معاه ولو للحظة واحدة في حياتي امين أنا بعدين سنة ونص ل- في قعدي في بلاد الأم آه، كان يعني مستحيل إني أطلع من البلاد دوت ل- لأسباب يعني مسلمة وأسباب يعني إني آه، ما أقدرش لأسباب شخصية يعني ما كنتش هطلع مهم.
لكن بقوة المسيح ونعمة المسيح طلعني من البلد دوت ورجعني للبلد اللي عرفت فيه المسيح وبطلع صوتي وكياني ومستعدة إني أخدم الرب وبصلي علشان الإخوة والأخوات اللي ما بيعرفوش الرب يسوع وما ما تذوقوش لسه حلاوة الحياة والمية العذبة اللي هي مع يسوع أنا بصلي علشان أهلي وسبت كل أهلي وسبت كل ما ليا وجيت علشان أتبع المسيح وفي آية بحبها كتير بتقول آه، متى 18 آه، أم- ماذا تظنون إن كان لإنسان مئة خروف وضل واحد منها أفلا يترك التسعة والتسعين على الجبال ويذهب يطلب الضال وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم أنه يفرح به أكثر من التسعة والتسعين التي لم تضل هكذا ليست مشيئة أمام آه، مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار يعني أنا شاكرة شاكرة وناكرة لنفسي وعايزة أتبع الرب يسوع المسيح لأنه هو خلصني وكتب اسمي في سفر الحياة و... وضمن لي مكان في آه، في السماء أنا يعني كتير كتير سعيدة وفرحانة إني أشترك مع آه، إخواني وأخواتي وبصلي لأنه عارفة إنه الصلاة ممكن تعمل حاجات غريبة يعني آه، يعني just keep praying أنا بصلي كتير علشان أهلي اللي سبتهم وعلشان الناس حتى اللي ما بعرفهمش يتذوقوا حلاوة المسيح ربنا يبارك حياتكم آه، تركوني في صلواتكم وربنا يبارك حياتك آه، يا أدمن والأبونا زكريا آه، اتركني في صلواتك معاكم الله المايك معاكي الله معاكي ويبارك الرب فيك.
يباركك يا أختي الحبيبة مبروك عليكي الراحة والسلام مبروك عليكي الخلاص الرب يبارك حياتك اختبار رائع وهنسمع تعليق قدسبونا على الاختبار دوت اتفضل يا قدسبونا أشكرك حقيقة اختبار ممتع أيضا وزهرة جديدة في بستان العابرين من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله شيء ممتع للغاية باقة باقة مقدمة لابد عزيزي المشاهد ويا أختي وابنتي المشاهدة اختبار من الاختبارات ده بينطبق عليك هل كنت مثل أختنا راحة وسلام واختيار موفق للاسم آمين إنها راحة وسلام اللي وجدته في المسيح زي المسيح ما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم راحة وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع طبعا ممكن اللي بيسمع الاختبار ده من أشخاص مغرضين ممكن يعترض ويقول لك آه هم لما الناس صلوا لها حست انها في راحه وسلام وده ممكن يكون نوع من انواع الايحاء النفسي وطبعا الحكايه بتتشكل وتفنط والى اخره واللي ما اختبرش وما دقش ما يفهمش نعم حقيقه في فرق كبير جدا بين الايحاء وبين الاختبار او بين ال ال الايمان يعني نعم.
الايحاء لا سند له واحد مثلا عيان يقولوا له قول انا خفيت انا خفيت انا خفيت انا خفيت ده وهم لكن الايمان خلي عندك ثقه في المسيح ان يشفيك لانه اقام موتى وطهر برص واكمه وعمل معجزات قول له يشفيك خلي عندك ايمان بقدرته ده ليه معتمد
نعم ما هواش فراغ مش ايحاء نفسي من وهم لكن ده في حقيقه وسند في الكتاب المقدس بيسند هذا الايمان الذي يثق في كلمه الله اذا هذا اختبار ايماني وليس مجرد وحي نفساني نعم لانه ما يستند على المسيح الذي اتى ليعطي الراحه ويعطي السلام نقول عليها تفسير تفسير نفساني مش تأثير نفساني مش وحي نفساني تاثير نفساني تأثير نفساني ايحاء إيحاء مش إيحاء وحي او ت... لا مش وحي يا.
الوحي من الله يا.
انا قلت وحي يا اه لا معلش ما انا عندي غلطات كده لفظيه كتير كبرت بقى معلش يجدد سامحوني.
كان نصر شبابك تعيش يا حبيبي الحته الثانيه اللي اتكلمت عنها وحبيت اعلق عليها وهي انها لقت ان مكان الجنه غير مضمون يعني مكان في الجنه آه، هي الجنه طبعا بتاعت المسلمين واحد غير مضمونه ونمره اتنين ليس للمراه نصيب فيها مش كده ليه مش محمد قال وجدت اكثر اهل النار من النساء نعم.
طب افرض حتى واحده فلتت وراحت الجنه نصيبها ايه رايحه جنه دي رايحه جحيم ليه اصل في الارض كانت لها ثلاث درر وهي الرابعه هناك في الجنه هيبقى لها 72 ضره وهي الحي- الوحيده هناك يعني الراجل واخد 72 على الاقل آه، يعني تقدير أما قلنا في حلقه فاتت وصلت الى المليون ده للي مش كويسين أوي.
آه.
يا.
اللي ما حفظوش القران اه لكن المرأة ملهاش حوري واحد من نفسها غير جوزها ده جحيم ده ولا ايه؟ إذا كان العملية بالجواز يعني هي الجنة فتبقى المرأة محكوم عليها برضه يعني خلقته في الأرض هي خلقته اللي هتلاقيها في الجنة هناك يعني ما يحصلهاش إفراج مش كفاية لا وهو يتمتع مع الحريات و72 واردافها مش عارف تبقى قد ايه وعمليه كبيره قوي انا اتهيألي ان المراه تنتقل في ال- في الاسلام من الجحيم الاصغر للجحيم الاكبر نعم.
عندما ترى زوجها يتنعم مع الحوريات وهي ما عندهاش حوري كده واقع من أوع- من قعر القفه يعني ت- يسد حلقها يعني.
طبعا هذا إذا صدق ما ده ألف ليلة وليلة يا حبيبي نعم.
مش أنت عارف بقى يا حرام يا حرام يا حرام أنا عايز ربنا ينور عينين الناس أنا مش بقول للتريقة أنا ما بحبش التريقة على حاجة لكن أنا بتكلم على التعليم اللي محتاجة إلى تنقية وتصفية وتفهم وأنا اتبسطت لأن انتظرت أنك تقولي لي عن أهلك لأن أول حاجة أهلك اللي بتحبيهم بتتمنى لهم ان هم يشرق النور عليهم زيك فده في الاخر انت قلتيها وانا بهنيكي بهذا الاختبار الحلو محبه المسيح واهني بالايمان كثيرين وكثيرات في هذه الحلقه الان ان يفتحوا قلوبهم لعمل المسيح وينالوا هذه النعمه الغنيه امين امين يا استاذ بون آه، اعزائي المشاهدين احبائي المستمعين للبال توك ومعنا في تلفزيون الحياه زي ما سمعتم التغيير في الطبيعه اللي حدث للاخت من الخوف والقلق اتباع رب تخافه وتخشاه وتقلق منه ومش ومش مطمنه له ومش عارفه هي رايحه فين تغيير طبيعي حتى في اسمها الى راحه وسلام واليوم النهارده قدسبونا هيكلمنا عن التغيير التحول فندي الميكروفون لأتسابونا عشان يحاضرنا في هذا الموضوع تفضل أتسابونا شكرا جزيلا عزيزي من بركات ونعمة الخلاص الفداء كفارة نعمة التبرير وأيضا نعمة التجديد تجديد الطبيعة من الداخل من جوه تتغير الطبيعة الطبيعة اللي فسدت بتتغير مفهوم التجديد علشان نفهم التجديد برضو نرجع للبدايه من البداية ربنا لما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله صورة الرحمن في طبيعة مقدسة طاهرة ولما أكل من الشجرة المنهي عنها دخلت الخطية إلى حياته وعملت فساد في الداخل لأن جرثومة الخطية تأصلت فيه كما يقول الكتاب المقدس من هنا نستطيع أن نفهم معنى التجديد هو إيه؟ إعادة الطبيعة اللي فسدت إلى طبيعة جديدة طاهرة مقدسة نعم.
وهذا ما يطلق عليه الكتاب المقدس بعض تعبيرات رائعة تعبير الولادة الثانية يعني اتولد الاول من بطن امه حامل للخطيه طبيعته فاسده محتاج الى ولاده ثانيه من الروح من الماء والروح عشان ياخد طبيعه طاهره ولاده من فوق ولاده من الماء والروح اللي قال عنها المسيح ينبغي ان تولدوا من فوق اي من السماء وقال المولود من الجسد جسد هنا هو والمولود من الروح هو روح يقدر يعيش بالروح وسم- وسميت ايضا الولاده من الله زي الولاده من الاب والام بيبقى ولاده من الله مش ولاده بمعنى الجنس والتناسب سيبكم بقى من المخ اللي شغال شمال بقى كل حاجه الله ولاده يعني اتجوز وخلف يا عم نظف بقى العمليه نظفها في ولاده بالمعنى البلاغي ليس بالمعنى الحرفي ال- اللي درجت عليه الأذهان لا ولادة ولادة النور من النار ولادة جوهرية ولادة من الروح ولادة من الله يقول لك كل من يحب فقد ولد من الله أي أخذ طبيعة الله طبيعة روحانية طبيعة فائقة حقيقة الأمر ده صعب شوية على الفهم نعم مرة المسيح بيكلم واحد من شيوخ إسرائيل عن ضرورة الولادة من فوق فالشيخ قال له إيه؟ طب وأنا أتولد وأنا كبير
آه، اسمه ايه الشيخ؟
نيقوديموس نيقوديموس أتولد لازم أتولد وأنا كبير آه، في حلقة فاتت واحد علق أنداي يعلق وقال لك آه، إيه العلاقة بين الولادة والواحد كبير والرضاعة والواحد كبير دخلنا في فصل فكاهي لكن ملاحظة ذكية لا يعني خدموس لازم تاخد طبيعة جديدة زي ما كنت عندك طبيعة عتيقة جسدية فاسدة تاخد طبيعة جديدة من الله خلقة جديدة في الداخل هو مش في القرآن موجود أخلق لكم من الطين طيرا كهيئة الطير كهيئة الطير نعم.
طب يخلق فهو بدل ما يخلق من الطين طير بيخلق من الإناء الفاسد والوعاء الفاسد إناء طاهر مقدس نعم.
وده أمر ما هوش صعب أبدا وممكن جدا في منتهى البساطة فالولادة من الروح أي أخذ طبيعة الروح هذا ما شرحه المسيح لنيقوديموس أن يولد من الماء والروح أي المعمودية فبيتولد من الماء والروح طيب نشوف ايه ابعاد التجديد ده ايه الابعاد بتاعته يعني ايه لما يتولد الانسان من جديد وياخد كده اللي بيحصل انه بياخد قلب جديد في حسقيال يقول انزع قلب الحجر من داخلكم واعطيكم قلب لحم انزع قلب الحجر واعطيكم قلب لحم القاسي قلب القاسي اللي بيذبح يا ما انساش ابدا المنظر بتاع مصعب الزرقاوي والجماعه بتوعه لما مسكوا الناس وبيذبحوهم على الشريعه الناس تصوت شاب صغير مسكين امريكاني لا ليه ليه في الطرة في الطحين اندبح ذبحه الفرخه ويصوت والقلب القاسي لا يرحم انزع قلب الحجر من داخلكم اعطيكم قلب لحم يحس ويشعر يبقى اخذ قلب جديد بحب جديد والحاجه الثانيه اخذ روح جديد روح جديد اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديده نعم يبقى الانسان روحه مختلفه بعد ما كان انسان قاسي و- ويكره ويبغض و- وسلوكه شرير لا ياخد روح جديده كانه اتخلق من جديد اتولد من جديد واتخلق من جديد فيصير انسان جديد عشان كده داود النبي يقول له ايه قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في داخلي تجديد وتغيير قلب وروح وعاء والروح اللي ساكن فيه يبقى روح جديد ومعنى ايضا الولاده من جديد طالما في قلب جديد وروح جديد يبقى سكه جديده نعم.
طريق ايه جديد سلوك جديد عشان كده يقول الكتاب وكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه اسلكوا فيه اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد وعندنا أمثلة كتيرة على هذا الموضوع للتجديد شاول الترسوسي شاول الترسوسي كان راجل مضطهد للمسيحيين وللكنيسة وبعدين ربنا تقابل وياه فغيره إلى إنسان جديد بعد القلب القاسي صار قل- صار قلب رحيم نعم.
بعد ما كان ضد المسيح بقى أكبر كارز باسم المسيح نعم.
وفي من قبل منه واحد اسمه شاول الملك أول ملك على إسرائيل القديمة سيبوكم من إسرائيل الحالية ملناش دخل بيها أول واحد يقول لك إيه صموئيل قال له صموئيل ده النبي اللي كان موجود قال له سيحل عليك روح الرب وتتحول إلى رجل آخر وإيه اللي حصل عندما أدار كتفه ليمشي من أمام صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر صدق ان ربنا ممكن يغيره ويديله قلب جديد آه.
والان والاجدع من كده واعظم من كده كمان يقول لك تبعته الجماعه التي مس الله قلبها ربنا مس قلبها فلما مس القلب اتغير انت محتاج الى لمسه من يد الرب تغيرك في الحال تتحول تصير انسان جديد بقلب جديد بروح جديد بسلوك جديد لمسه من نعمته تغير والكتاب المقدس عندنا ناس كتير آه، اتغيروا كتير اتغيروا اغسطينوس كان زير نساء نعم.
قبل ما يتعرف على الرب استاذ في الجامعه في ميلانو وبعدين ربنا لمس قلبه نعم.
فتغير في الحال نعم.
وصار القديس اغسطينوس وخلافه طب كيف انا احصل على الخلاص السؤال المهم كيف أحصل على الخلاص أولا أن يكون عندك رغبة أن تنال هذه النعمة أولا رغبة نعم.
أن تنال هذه النعمة ولما تبقى عندك هذه الرغبة أن تنال هذه النعمة تطلبها تطلبها ولما تطلب هذه النعمة تطلبها بإيمان نعم
غير مرتاب البتة لأن المرب- المرتاب يشبه موج البحر نعم.
فلا يثبت يبقى تشعر بالاحتياج تطلب هذا ال- التغيير تثق أن ربنا ممكن يغيرك الآن وأنت موجود ويانا دلوقتي قدام التلفزيون أو في غرفة البالتوك وأنت قاعد وأنت بتسمع ارفع قلبك كده قول له يا رب انا فعلا محتاج للتغيير ده انا انسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين انا كم من معاصي ارتكبت وكم من خطايا فعلت وكم من جرائم فعلتها لكن ارجوك تغيرني جدد طبيعتي اللي انا مش عارف اعمل فيها ايه طبيعتي بتجذبني الى الخطيه وتسوقني الى الخطيه انا بسالك يا رب انك تغيرني بالكامل وانا اثق في امكانياتك وقدرتك انها تق- تقدر تغيرني وتقدر تجدد حياتي وتجدد طبيعتي لاصير خليقه جديده ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا نعم.
وإن كان الرب قد بدأ العمل في حياتك بطلبتك يبقى الكتاب المقدس لما تقراه هيعرفك بقية الطريق وأهم خطوة بعد هذا القبول أنك تعتمد لكي تنال الولادة من الماء والروح وتصير خليقة جديدة في المسيح يسوع أنا أرجو لك لكل السامعين وللمشاهدين انه الان الان وقت مقبول نعم اليوم يوم خلاص امين ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم صرف النظر انت مسيحي اسمي ولا مسيحي متدين فقط ولا مسلم اسمي ولا مسلم متدين او مسلم متعصب او ملحد بعيد عن كل الاديان او بوذي او يهودي المسيح اليوم بيدعوك تعالوا الي يا جميع المتعبين من خطاياهم والثقيل الأحمال وأنا أريحكم مسيح يريحك مسيح يغيرك يغير طبيعتك الذئب يصبح حمل وديع مم. الله يتمجد في حياتك ايه رايك لو ترفع طلبه معايا دلوقتي لو كنت عايز ما انتش عايز سيب ربنا يعمل في قلبك لو شاعر انك انت محتاج وعندك ثقه ان المسيح يغيرك دلوقتي اطلب معايا يا رب يا من خلقتني من البداية وقد ورثت الخطية عن أبوي وورثت فساد الطبيعة منهما آتي إليك الآن يا سيد وأنا تعبان من عشتي وتعبان من خطيتي وتعبان من الجرائم التي ارتكبتها والذنوب التي فعلتها لكن أنا واثق واثق انك انت تستطيع ان تغيرني وتستطيع ان تخلقني خليقه جديده وتجدد طبيعتي قلبي وذهني وروحي وطريقي وحياتي انا اتي اليك وبقبلك في حياتي يا رب عشان تجري هذا التغيير الكامل في قلبي امين امين امين الله معك لو رفعت هذه الطلبه من قلبك ثق حبيبي ان الله مستعد مستعد وقادر ويحب أن يغيرك هل تثق؟ أمين امين الله يتمجد في حياتك وأحب أسمع إن شاء الله في الرسائل اللي توصل لنا عن طريق آه، ال- اللي هيتحط أيوه حوار الحق دوت كام أحب أن توصل لنا رسائل تقول أنا فعلا حضرت الحلقة دي وأنا من ساعتها فتحت قلبي للمسيح والمسيح قبلني وغير حياتي وأصبحت خليقة جديدة إن شاء الله في الحلقات القادمة نسمع اختبارك زي اختبار الأحباء اللي قالوا لنا دول والراحة والسلام يملوا قلبك وحياتك امين أمين الرب معك
شكرا يا قدس ابونا شكرا امين يا رب ب- نطلب ونصلي لكل المحتاجين وكل اهالينا اللي لسه بعدهم في الظلمه انهم يجوا يعرفوا طريق النور آه، ادمن لو سمحت اتفضلي خد المايك ونبتدي آه، الاسئله ونكون آه، في صلب الموضوع عشان نقدر نجاوب اكبر قدر ممكن اتفضلي حضرتك
شكرا جزيلا ومبروك لراحة وسلام آه، المسيح يبارك حياتك آه، الحقيقة ال- الأخ كان بعت لي الم- المناهري بعت لي السؤال وحصل له disconnection فمعلش أنا هقوله أنا اتفضلي لا أستطيع أن أفهم قولك بأن الخطية أفسدت الطبيعة البشرية آه، ده سؤال لقدس أبونا اتفضل معاك المايك
آه لا يستطيع أن يفهم أن الخطية بتفسد بسيطة بسيطة هنقول ند التشبيه نعم.
ونفهم التشبيه والتشبيه يعرفنا الحقيقة لأن في علم اللغة العربية يقول التشبيه فيه إقناع وفيه إمتاع فبينما يتمتع الانسان بالصوره التشبيهيه بيبقى في اقتناع منطقي نعم.
فهنقول العين سليمه والعين السليمه دخلتها جرثومه او ميكروب بتحصل لها ايه؟ تورم نعم
لما كانت حلوه كويسه لا اصلها دخلها ميكروب وبعد كده تبص لها عماله تنزل دموع وتنزل صديد ايه ده إيه اللي حصل في العين دي؟ اتقلب حالها ليه؟ كيانها ليه؟ اه دخل فيها ايه؟ ميكروب وهكذا الانسان بيحصل له كده طب حاجه تانية حاجه تانية انسان عايش بعدين روحه طلعت يبقى مات وبقى جثه يقولوا اكرام الميت ايه دفنه دفنه نعم.
ليه يا عم لك اه هيعفن عفن ليه ما كان عايش كويس وحلو لا هناك فرق انه لما طلعت الروح الجسد فيه عوامل فنائه في بكتيريا في الداخل وفي عوامل للفناء جوه فابتدت تشتغل بدون مقاومه جرثومه الفساد فسد الجسد اللي كان زي الج- القمر راح طب ليه؟ اصل في حاجه اسمها ميكروبات في حاجه اسمها بكتيريا في حاجه عوامل فساد نعم.
فالانسان الذي انفصل عن الله دخلت عوامل الفساد فيه فساد روحي وفساد جسدي الفساد الروحي عايشه على الارض والفساد الجسدي بعد ما تطلع روحه الجسد يفنى ليعود الى التراب هذا هو الحال مع الانسان عندما ينفصل عن الله يصيبه هذا الفساد
نعم طب يا قدس ابونا مش المفروض كده ان ال- ال- التغيير او الميلاد الجديد يبقى يعود بنا الى الطبيعه الاولى فما نعم.
يبقاش ميلاد جديد ده يبقى ميلاد اول
لا ما هو طبيعي الميلاد الثاني بنسبة ما يحدث لي نعم أنا حصل لي ميلاد من الجسد أدي نعم.
الولادة الأولى نعم.
وحصل لي ميلاد من الروح أدي الولادة الثانية نعم آه.
نعم آه، اتفضلي يا ادمن السؤال الثاني لو سمحتي
شكرا يا أحمد اتفضلي مارينا معاكي المايك
آه شكرا سلام يا أبونا نقبل الآيات دي الحقيقة سؤالي عن الولادة من الروح بالرغم من حديثك عن الولادة من الروح لكن الأمر آه، ما زال غامضا ممكن قدسك آه، توضح آه، الموضوع وتبسطه أكتر شكرا
تمام احنا قلنا ان الانسان المولود من الجسد جسد هو نعم بيورث طبيعة جسدية لكن لما بالإيمان بيستقبل الله في حياته وروح الله في حياته فالروح بيديله طبيعة جديدة روحية نعم.
والمهم مهم ان الانسان لو ما كانش ياخد الطبيعه الجديده مش هيقدر يتمتع بملكوت السماوات ان لم ياخذ الطبيعه الجديده ويعيش فيها وبيها لن يستطيع ان يحيا هناك في الابديه نعم.
لانه ما يقدرش يعيش بالجسد اضرب لك مثل بسيط اضرب لك مثل بسيط رجال الفضاء رجال الفضاء اللي بيوصلوا للقمر وللاجواء العليا الاخرى كواكب بيروح كده يلبس بدله فاخره جميله حرير او صوف انجليزي محترم ويقدر يخش هناك في الفضاء لا يحصل له يموت طبعا الامال محتاج لايه يلبس بدله فضائيه فيها اكسجين يقدر يعيش بيه نعم.
طب واذا راح كده وقلع البدله على القمر ملناش ما احناش مسؤولين هيجيله برد ما حدش مسؤولين مش هيتواجد نعم
هكذا الإنسان لابد أن يلبس بدلة البر وثوب الخلاص وياخد أكسجين الحياة الأبدية وهو على الأرض يلبسها عشان يستعد للدخول إلى مجد السماء فالولادة الثانية أمر حتمي وضروري اتفضل معك المايك شكرا آه، أدمن لو سمحتي السؤال اللي بعديه آه، ويا ريت برضه يكون في صلب الموضوع اتفضلي حضرتك شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد واتفضل يا روك معاك المايك ومرحب بيك
سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم كلكم حاضر.
آه، شكرا يا ابونا على ال- الحاجات اللي حضرتك بتعلمها لنا بس في سؤال بيخطر ببالي مهم.
إذا كان الإسلام ده دين من عند الله وحضرتك قلت إن التجديد ده شيء مهم جدا ومن خطة الله مم.
طب ليه الإسلام ما بيكلمناش عن التجديد ده ولا ده لم يوحى به إلى محمد شكرا
جميل قوي سؤال حلو يا روك هو سؤال ويحمل الإجابة أيضا س- آه، الإجابة ببساطة لو كان الإسلام وحي من عند الله لتكلم عن حتمية التغيير نعم إذا الإسلام لم يتكلم عن التغيير يبقى ليس وحي من عند الله نعم.
بدليل أنه بيتكلم عن جنات فيها أكل وفيها شرب وفيها جنس وفيها خ- شذوذ ولدان مخلدون وفيها حاجات كتير جسدية إزاي الجسد ده راح يعبر إلى هناك فين البدلة الفضائية الواقية يا عمو فين ما بيفهمش ما بيعرفش إذا السؤال ممكن يعكس إذا كان الإسلام لم يأتي بمبادئ التجديد والتغيير والولادة من فوق ومن الله هل يكون موحى به من الله؟ والإجابة متروكة لفطنة المشاهد والسامع نعم تفضل
آه، أدمن عندنا 14 دقيقة فيا ريت تدينا السؤال اللي يليه
آه، شكرا آه، جزيلا اتفضل امريكان معاك المايك
طيب شكرا آه، سلام قدس ابونا وسلام لاخونا العزيز احمد وسلام لكل اخواتنا أهلا بيك.
المستمعين أهلا بيك وسلام لاهل بيتهم مسلمين قبل مسيحيين مرحبا الحقيقه يا قدس ابونا في كلامك عن التغيير وايضا ارتباطا بسؤال الاخ روك آه، ان احنا آه، بنشوف انا ليا ملاحظه وكنت أر- آه، اريد آه، قدسك تعلق لي عليها ان دايما المسلم اللي بعيد عن القران وبعيد عن السنه دايما بنلاقيه انسان آه، مسالم ولا يعلم شيء في الناسخ والمنسوخ لا يعلم شيء في تعليم الإنس- الاسلاميه نلاقيه دايما انسان كويس وبيعاملنا وبيتعامل مع المسيحيين لكن عندما يصبح المسلم مسلم حقيقي متعلم يعلم الناسخ والمنسوخ يعلم آه، آه، الدين الاسلامي الصحيح هنا بتكون المشكله الكبيره يا قدس ابونا لكن على العكس آه، صحيح بالنسبه للمسيحي المسيحي اللي بيتعلم الكتاب المقدس انسان بيكون انسان مسالم تغيير السلوك فيه بيبقى عجيب جدا انسان محب انسان على درجه كبيره جدا من الاخلاق وده ظاهر في كل الامور في كل العالم فهنا في تضاد كبير جدا بين التعليم الإسلامي في السلوك وبين التعليم المسيحي في السلوك كنت عايز قدسك تعلق لي عليها وشكرا ومع قدسك المايك
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل هي القضية مش قضية تعليم لكن القضية قضية تغيير القلب والتجديد تغيير القلب والتجديد التعليم عاجزة في الإسلام عن تغيير القلب إطلاقا عاجزة يعني أنا عايز أتكلم برضو أنا اتكلمت عن التجديد في المسيحية
نعم.
وما اتكلمتش عن التجديد هل موجود في الإسلام ولا لا ولكن أشكرك أشكرك عشان أنت نبهتني أن أنا أتكلم عن التجديد في الإسلام هل الإسلام يحض على تجديد الطبيعة في تعاليمه عشان يتغير سلوك الإنسان تبعا لذلك ده السؤال الحقيقة في بحثي عن التجديد وتغيير الطبيعة وتجديد القلب والسلوك في الإسلام في موقع الأزهر www.الازهر.com وأيضا في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن عن موضوع التجديد في القرآن والأحاديث والسنة التجديد تجديد القلب تجديد الروح تجديد الطبيعة نيل النتيجة نيل فيش كلام من ده محدش يعرف حاجة عنه لكن كل ما ذكر في القرآن عن الخلق الجديد الله طب ما في تجديد اهو خلق جديد امال بتقولوا ايه بقى طب تعالوا نفهمه تعالوا نفهمه حته حته كده في سورة إبراهيم آية 19 يقول ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أه؟ طب ما هو خلق جديد وتجديد وحاجات حلوة نعم لا دي حاجة جميلة يا ريت يا ريت تعالوا شوف معناها ايه احنا هنفهم اكتر من المفسرين والفقهاء المسلمين لا يعني ما حدش ياخد الايه دي ويقول لك اهو ما في خلق جديد اهو لا استنى استنى حلمك افهم الفقهاء الأصول الاصوليين يعني فسر ابن كثير ذلك بقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم يعني ده معناه خلقة بشر غيرهم الله طب ما يعيد خلقتهم
آه.
زي الكتاب ما بيقول هم البشر دول ما لهمش قيمة ناس غلط وروح ستين داهية ونجيب ناس غيركم لا ربنا مش دي روح ربنا ربنا يقدر قيمة الإنسان يصلحه ويعالجه وقيمة أنا ابني لما يغلط ما بشوتوش وأقول له روح وأنا هخلف غيرك ما بيحصلش في حاجة اسمها قلب أبوة ومحبة الله لا يستغني عن خليقته بهذه البساطة اللي بيستغني عنها محمد لأن محمد قاتل للناس والناس ما كانوش يساووا عنده شوية فراخ وعصافير يطلع يحارب ويقتل ويموت ويرجع فرحان وياكل الاكله اللي هي عشان خاطر ايه انتصر وقتل الناس قتل قبيله باكملها بني النضير قتل قبيله باكملها في خيبر قتل قبيله باكملها بني قريظه
بس استحيا النساء اه ما هو القبيله يعني الرجاله اللي هي بتقف ضده لكن النساء طبعا دولت سبايا و... ويوزعهم على الحبايب وهو ياخد الحسان وده موضوع تاني بقى يعني طبعا لكن انا بتكلم على استهوانه بالنفوس القتل ذبح نعم.
مش كده الله مش كده الله اب الله يهتم بكل نفس يعالجها ويدور عليها يعالج اللي فيها فليه يجيب خلق جديد وما يجددش طبيعة الفاسدين ليه لا ثم أن الخلق الجديد أيضا في القرآن في سورة قاف آية 15 يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يعني ايه خلق جديد برضه ابن كثير يقول أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة بل هم في لبس من خلق جديد والمعنى هم بيقول يعني ابن كثير إن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها يبقى إذا الخلق الجديد هو إحياء الموتى نعم لكن ما فيش خلق طبيعة جديدة للذين فسدوا وفي سورة السجدة وقالوا آنذا ضللنا أإذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق جديد وبرضه تفسير الطبري يقول قالوا هذا أي أإذا كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون خلقا جديدا برضه بيتكلم عن إيه البعث خلق جديد لكن تغيير الطبيعة ما فيش الكبرى المشكلة الكبرى بقى بالنسبة للإسلام عدم وجود التعليم الأساسي عن تغيير الطبيعة نعم.
ما فيش الفاسدة إلى طبيعة جديدة ولهذا لا نستغرب هذا السلوك المنفلت نعم.
من جهة الجنس والشهوة والقتل والخطايا دي كلها لأنها دي الطبيعة الفاسدة اللي بينتج عنها أعمال الجسد كلها بحسب الغرائز غير المنضبطة كل غريزة في الجسم إن ما كانش فيه انضباط إنسان جديد يتخلق عشان خاطر يرفض أعمال الإنسان العتيق الفاسد ويحصل ضوابط يبقى الإنسان منفلت منفلت خاصة وأن الطبيعة الفاسدة لا يمكن ترويضها بالأوامر والتعاليم أو ضبطها لا بالعقاب الصارم ولا بأي شيء أقول لك حاجة قصة صغيرة قصة صغيرة أن مرة كان في واحد من الحواة الحاوي ده جايب تعبان مهم.
وكسر ايه اسنانه سنانه تعبان كبير كده كسر سنانه عشان خاطر ما ايه السم نعم.
وقعد يقدم شو قدام الناس على مسارح الدنيا كلها تيجي تعبان افعى كبير وياخده يلف حوالين جسمه حوالين رقبته ويحط راس التعبان في بقه والناس ايه حركات ويلم فلوس في يوم من الايام في عرض من العروض لف التعبان على جسمه والتعبان ابتدى يقرص عليه شد عضلاته يقرص عليه قام الراجل يصوت اي ايه الناس تزعق إيه، آه، نمره جميله قوي شوف التعبان شدد عليه ازاي ايه حاجه بطل يقول حقوني يا خالو هو ايه شوف ازاي بيبين انه ازاي التعبان حقه حقيقي بيشد عليه وتنت العمليه لحد ما الراجل طلعت روحه والناس بتسقف المشكله ايه المشكله انه افتكر ان التعبان غير طبعه لما هتم له اسنانه نعم نعم تعبان ما فقدش طبعه اذا الامر محتاج الى تغيير طبيعه وليس مجرد تعاليم او تهتيم سنان او تحذير بالعقاب الصارم الاسلام مسكين لان ما فيش تعاليم لتجديد الطبيعه فجميع الذين ينقضون زي ما قال الاخ الاخير في سؤاله ان اللي بيعرف القرآن ويعرف السنة ويعرف الإرهاب ويعرف القتل إنسان ما بيتعشرش طيب ليه؟ آه لأن الدين ما بيعرفوش طريق التغيير طريق الخلاص تغيير التجديد ما بيعرفوش فأرجو من أحباء المسلمين اللي عايزين يعيشوا بالطهارة والقداسة في طبيعة جديدة يطلبها من الله الله رب من فضلك حل في حياتي وغير طبيعتي اتفضل
سؤال جه عبر الأثير وفي عجالة اتفضل لا لو فرضنا وحصل التجديد أيوه هل التجديد ده فوري ولا على مراحل آه. سؤال جميل سؤال جميل جدا شوف التجديد له مقدمات إنسان بيعرف إن هو محتاج للتجديد نعم.
إنسان بيثق إن المسيح ممكن يجدده الإنسان بيطلب بإيمان غير مرتبط البتة إلى أن تتم الثلاثة إيه خلاص يعني لو تمت في سنة ماشي بس المهم إنهم يوصلوا الى نقطه الايه البدايه نعم.
لو تم النهارده وانت قاعد بت بتسمع الكلام ده تبقى اخذت الخطوه الاولى في سبيل ان الرب يحل في حياتك وتكمل بمعموديتك وعندئذ تستطيع الان ان تحصل على روح الله في داخلك اللي يبتدي يغير حياتك ويجددك لتولد من الماء والروح امين امين امين احبائي المشاهدين أعزائي المستمعين في البالتوك أرجو أن يكون الإجابة التي سمعتوها على عن الأسئلة مفيدة وشافية للقلب ولغليل السائلين إذا صح التعبير آه، أرجوكم اتصلوا بنا إذا كان عندكم أسئلة أخرى آه، عندكم ال website اللي هو www.حوارالحق.com آه، إذا عايزين كتاب مقدس راسلونا هنبعت لكم كتاب مقدس عايزين تعرفوا ال links بتاعت ال website عشان تخشوا وتشوفوا الشواهد اللي استعملها قدس ابونا في الحوار هتخشوا على نفس ال website هتلاقوها اذا حبيتوا انكم تسالوا عن الخلاص عن التبرير او عن اي شيء ذكر في الحلقات السابقه ارجوكم لا تترددوا في السؤال ابعتوا واسالوا وقدس ابونا هيرحب وهيكون سعيد جدا انه يرد عليكم الاجابه الشافيه ايضا إذا أردتم أن تقبلوا المسيح وتشعروا بحلاوة التجدد وحلاوة الإيمان اطلبوه تجدوه اطلبوه فهو ليس ببعيد ما هواش بعيد ما هواش إله جبار عالي ده جنبك قدامك جواك مستنيك انك تفتح الباب مستنيك انك تقول يا رب انا قبلتك مخلص شخصي لحياتي وانت هتعيش معاه سلام المسيح لكم امين